احنا عدينا دلوقتي على اول اربعين سنة في حياة موسى كانوا في مصر في القصر منهم اول خمس سنين مثلا مع امه بيتلقى الايمان ودخلنا على أربعين سنة في الصحراء كلهم إحساس بالفشل بالضياع عايش عيشة مش بتاعته رسالة مش بتاعته خلي بالكم هو وصل دلوقتي 80 سنة فاللي احنا هنقراه دلوقتي راجل سنه 80 سنة في حياته مرحلتين كبار 40 كلهم عظمة وبريق و40 إحساس بالفشل والضياع والهروب ولسه له 40 تاني على فكرة هم دول بقى اللي فيهم كل الشغل موسى عاش 120 سنة ثلاث أربعينات وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله الأزمة عمالة تزيد والضيق عمال يزيد على الشعب اليهودي وملك مصر اللي كان شادد حلو قوي وبيعذبهم بهدلهم جامد مات فحطوا امل انها تفرج شويه في الملك اللي بعده في الفرعون اللي بعده فزودوا الصلاه شويه ولما الصلاه يزيد قوي يتحول الى ايه الى صراخ ويبدو الكلمه دي ليها مفعول غريب في السماء يعني الصلاه العاديه ليها مفعول لكن لما الصلاه تبقى صراخ يعني الموضوع يتحرك اسرع شويه فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه ساعات الكلمة دي تغيظ ناس بعد 400 سنة افتكر هو مش معقول يكون نسي لكن هو كل حاجة ليها ميعاد وكان لازم يوصلوا إلى مرحلة الصراخ عشان يتحرك كان لازم توصل لكده أحيانا الصلاة العادية تكون فتر ويكون لسه الإنسان في حياته حاجات كتير عاوزة تتصلح لكن لما يعني تخور قواه ويبتدي يصرخ بقى ربنا يا رب ارحمني أنا خلصت كده أنا كده استويت ده كلام على مستوى شعب مش مستوى شخص نظر الله بني إسرائيل نظر طبعا ما هو شايفهم من الأول لكن نظر هنا يعني إيه بص بقى على الموضوع يعني الطلب موجود على مكتبه بقاله 300 سنة المرة دي بقى فتح الطلب يشوف ايه المطلوب احنا ساعات نتغاظ من ربنا عشان نفسه طويل لكن اكيد لما نروح السماء هنعرف ان اللي كان بيعمله ده كان صح وان نفسه الطويل ده كان مفيد جدا وان الانتظار المرهق كان مفيد جدا واني ما كنتش هتعرف على بركات الصراخ وقوة الصلاة الحارة السخنة إلا لما أوصل للمرحلة دي فعند الصراخ نظر الله وعلم الله برضه علم هل معنى كده ما كانش يعرف لا كل حاجة عارفها استغرب قوي من كلمة ربنا يسوع وهو بيقول لتلاميذه لا بولس بيوصينا يقول لتعلم طلباتكم لدى الله يعني لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله طب هو يعني مش عارفها لا هو عارفها بس لما انت تلح في الصلاة وتنسى كل الدنيا وتطلب بس بالحاح كده الموضوع بقى يعني لازم علم بقى علم يعني خلاص كده خلاص يعني هاخد فيه موقف علم الله هنا مقصود بيها ان ربنا هياخد موقف في الموضوع هيتحرك علم الله من الاول كل حاجة عارفها وكل حاجة حاسبها لكن جت مرحلة التدخل وأما موسى فكان أرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال ها أنا ذا فقال لا تقترب إلى ها هنا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة ده أول لقاء بين ربنا وموسى هتبقى في لقاءات كتير بعد كده بس دي أول مقابلة بقى في سن التمانين هو سمع عنه كتير قوي وحبه وتعلق بيه واعترف بفشله وركنه وطلع من حياته وخلص لكن وهو راجل عجوز ماشي الغنم شرب منه او هو اللي حب يطلع يعني في منطقة ما كانش متعود يروحها عشان كده يقولوا ساق الغنم الى وراء البرية يعني الخلوة طولت شوية وطلع لمنطقة بعيدة وجاء إلى جبل الله حريب ساعتها ما كانش اسمه جبل الله ده هو الجبل ده بقى اللي من هنا ورايح يبقى جبل الله فاهمين الفكرة لكن لأن الأجيال كلها تسمع عن جبل الله حريب اللي احنا بنروح في سانت كاترين نزوره ده من ساعتها خد الاسم بس من ساعة العليقة فهو بدل ما يقول لنا الجبل وبعدين اللي اتسمى جبل الله هو بيقول جبل الله حريب فهو رايح لجبل بعيد ما كانش له علاقة بيه في خلوة طويلة إلى ما وراء البرية في ناس تحب المعنى ده أن ساعات عشان تشوف ربنا عاوز تروح إلى ما وراء البرية يعني حتى الخلوة بتاعتنا دي يمكن ما تعرفش تشوف فيها ربنا فيها زحمة فيها ناس ما وراء البرية عاوز خلوة لوحدك خالص عاوز في جو ما تعرفش حد فيه خالص عاوز في ظروف منك للسما بس يمكن ساعتها تعرف تشوف ربنا أكتر فهو قعد 40 سنة عمره ما وصل للجبل ده عمره ما وصل إلى ما وراء البرية ما نعرفش كان حب استطلاع كان حب خلوة كان كان إيه اللي دفعه لكن ربنا بيسوق الواحد فظهر له ملاك الرب لهيب نار طبعا انتوا عارفين ومذاكرين ان كلمة ملاك الرب في العهد الجديد في العهد القديم كتير ما تقصد بيها ربنا يسوع نفسه فظهر له ازاي لهيب نار في وسط عليقه العلقة دي يقولوا شجرة صغيرة مش كبيرة مش ضخمة يعني والنار ماسكة فيها طبعا النار دي جت منين الله أعلم لكن هو مستني تتحرق ما بتتحرقش فنظر وإذا العلقة تتوقد بالنار فأكيد عنده سؤال هو مين اللي يعني عمل النار لكن في سؤال تاني شغله بعد كده النار ماسكه فيها مش راضيه تخلص ليه او النار ماسكه فيها بس هي مش بتتحرق ليه فالسؤال الاولاني نسيه يعني اكيد هو لما قرب قال مين اللي عمل النار دي ده ايه ده يعني ظروف الطبيعه يمكن لكن السؤال اللي شغله على طول انه قاعد يبص العليقه مش راضيه تخلص في حاجه غريبه هنا في الموضوع ان الشجره ماسكه فيها النار بس مش راضيه تنتهي والعليقه لم تكن تحترق فقال موسى اميل الان قال موسى لنفسه طبعا لأنظر هذا المنظر العظيم برضو دي بيتكتب فيها كتب دي انك انت لما تقرب من سر الاله المتجسد تقول عاوز اقرب عشان اتفرج على هذا المنظر العظيم ايه العظمة هنا ايه اللي شدك يا موسى ايه اللي عجبك لماذا لا تحترق العليقة هو ده المنظر العظيم اللي عندنا كل يوم على المسبح هل ربنا هو بنفسه موجود وسطينا منظور بعينينا بنلمسه بنسمعه بنشوفه بناكله أميل لأنظر هذا المنظر العظيم في منظر عظيم هنا طبعا ممكن واحد تاني يفوت عليه المنظر ما يهتمش ما يتساءلش لكن السؤال اللي شغل كل البشر في كل الأجيال لماذا لا تحترق العليقة اللي هو ترجمته النهاردة ايه كيف يحل الله في الإنسان ولا يحترق الإنسان كيف تكون هناك علاقة بين إله قدوس وإنسان خاطئ إزاي إزاي الروح القدس يسكن فيه إناء مادي يعني ضعيف لماذا لا تحترق العليق إزاي المسيح له المجد يتولد من من امرأة عشان كده حتى غير المسيحيين عند الموضوع ده يقول لك حاشا ما, ما, ما تغلطش في حق ربنا انت بتغلط في حق ربنا لما تقول عليه يبقى انسان او يتجسد مستكترينها على ربنا قوي بينما هم لو عندهم اتضاع موسى كانوا قالوا طب نقرب اتفرج افهم لانه ده موضوع فوق العقل ملوش حل بالعقل ملوش منطق يفسره مفيش منطق عقلي يقول لنا لماذا لا تحترق العليقه لكن في في منظر حقيقي في اعلان قصادك لازم تصدق لأنه قصاد عينك حتى لو ما عرفتش تحلل الموقف حتى لو ما عرفتش تعقله فلما رأى الرب أنه مال يعني إذا الحكاية خطوات الأول راح لما وراء البرية فاستاهل في الخلوة الطويلة دي يشوف الإعلان ولما الإعلان شده وبدأ يدخل في التساؤلات والتأملات فلما رأى الرب أنه مال ينظر ناداه يعني كل خطوة منك قصادها آه يعني انكشاف أكتر وإعلات أكتر كل جهاد من الإنسان كل ما يشوف ربنا أوضح كل ما تاخد خلوة أطول كل ما هتاخد أكتر وكل ما تتساءل وتبحث كل ما هتستفيد أكتر لما رأى أنه مال ينظر ناداه الله من وسط العليقة سمع صوت مش شاف بس هو كده على قد ما شايف وخلاص لكن لا ده في صوت كمان موسى موسى فقال ها أنا ذا كتير تاخدوا بالكم ربنا لما ينادي ينادي الاسم مرتين صمويل صمويل سمعان سمعان مرسى مرسى شاول شاول وراف كتير قوي يكون فيه لأن يمكن أول مرة الواحد يشك ده صوت ولا هوا لا تاني مرة مش هيشك ده صوت عشان كده حتى الآباء الكبار يقولوا لنا لو جات لك رؤية شاكك فيها استنى تتكرر لما تسمع صوت حاسس انك انت اللي بتوحي لنفسك طول بالك هيتكرر عشان تتأكد ان ده مش إيحاءات موسى موسى فقال ها أنا ذا فقال لا تقترب إلى هنا كده بقى يا رب ده أنا عجبتك إن أنا بميل لأنظر و... ومشدود قالوا لا ما تقربش أكتر من كده لا تقترب إلى ها هنا اخلع حذائك من رجليك لا تقترب دي أكيد خوفت موسى جدا طبعا كل الموقف يخوف ليه لأن في صوت طالع من العليق في نفس الوقت هو لوحده خالص وبعدين بيقول له ما تقربش زيادة وده منهج العهد القديم كله ما حدش يقدر يقرب زيادة من ربنا لا يراني الإنسان ويعيش غير عز العهد الجديد يجي الشماس يفتح الستر كده يقول تقدموا تقدموا واقفين بعيد ليه تقدموا على هذا الرأس بس تقدموا وقفوا برعدة يعني قربوا ولزقوا في المسبح حقكم بس قفوا برعدة اوعى تقف متهاون ده انت قدام ربنا زي الملائكة بالظبط لا تقترب إلى هنا اخلع حذائك من رجليك هذه ساعات برضو واحد يقول وده وقته يا رب يعني أول مرة اتكلم إنسان بالمنظر ده وأول إعلان بالشكل ده طيب إيه, إيه علاقة الحذاء دلوقتي بالموضوع اخلع حذائك من رجليك عارفين زي ايه زي ما واحد يقول ايه لزوم الطقس بس ايه لزوم اقلع و... و... والحاجات دي اخلع حذائك من رجليك ربنا بيعلمنا بطريقتنا احنا بشر مبتدئين في حاجات كتيرة ما نقدرش نستوعبها غير لما نلتزم بالتزامات معينة موسى ده زي طفل هيتعلم ألف ب لسه ألف ب بقى في عشرة ربنا بقى العميقة فألف ب دي فيها التزامات جسدية اللي ما بتعجبش ناس كتير فيها طقس فيها نظام اقلع الحذاء الأرض دي أرض مقدسة يا رب يعني هو أنا سوري في التعبير اللي هقوله هو رجلي أنظف من الحذاء ما أنا نفسي كل خطايا يعني إيه يعني إيه إذا كانت أرض مقدسة يبقى أنا أمشي لا معلش مجرد إنك تعمل كده عشان تجيلي بدون أي حاجة مادية فاهمين اخلع حذائك دي يعني إيه يعني سيب حذائك بره كما زمان في الكنيسة ما يدخلوش بالحذاء أبدا حتى مرة أنا قلتها والناس ضحكت عليا كانوا يسيبوا جزامهم وعقلهم بره لأن عقلهم بيعطلهم يدخلوا يشوفوا ربنا في مجده ويفرحوا بيه ويهيصوا له زي العيال ويطلعوا يلبسوا عقلهم وجزامهم بعد كده لأن ساعات العقل يكون معطل أقصد بيه كل ما هو مادي ممكن يعطلك عن التمتع بالله فقلع نعليك دي يعني سيب سيب الحاجات دي بره احنا داخلين على مستوى روحي مفهوش ماديات كتير طبعا تأملات القديسين كمان يقول الحذاء دايما يتعمل من جلود حيوانات وربنا ما بيحبش جلود الحيوانات ما بيحبهاش عارفين ليه لأنها تمثل الذبيحة اللي مش حقيقية اللي اليهودي هيعتز بيها بعد كده لأنه يذبح الذبيحة ويفتكر نفسه تبرر والذبيحة الحقيقية هي ربنا يسوع المسيح فيفضل اليهودي لغاية النهاردة يقول أنا بار عشان جلود الحيوانات فربنا يقول له كل أنواع الجلد أنا كرهته بسبب بسببك لأنك أنت بدل ما تتكل على النعمة تتكل على البر السماوي اللي ربنا يديه لولاده بتتكل على النعل الحذاء جلود الحيوانات لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدس برضو دي تؤكد حاجة ربنا موجود في كل مكان طبعا مالي كل مكان طبعا لكن ده ما يمنعش أن هناك أرض مقدسة يعني يجي لنا واحد كده إيمانه متشكك يقول أبونا إيه اللي يخليك تسجد قدام المذبح طب ما تسجد في أي حتة ربنا في كل حتة أقول له لا دي أرض مقدسة كتاب علمنا كده مش أنا اللي ألفت كده هناك موضع لسكن الله هذا هو الموضع الذي اخترته في مواضع ربنا بيختاره عشان يورينا فكرة انه ممكن يسكن معانا على الارض في مكان اشارة ان ربنا يسوع المسيح هيجي بنفسه ويبقى له مكان وسطينا ويتولد في بلد ويتولد في قرية ويعيش في بيت ويتولد في مزود كل ده شيء مقدس كل دي اماكن مقدسة هذه الارض مقدسة طبعا موسى ساكت هو مش عارف مين اللي بيكلم ليه لان موسى دلوقتي ما تعرفش بقى هو بيفكر في ربنا ازاي هو شاف آلهة كتير يعني في حياته شاف أمون ورع وغيره وكان سمع عن إلهه من أمه الأولى اليهودية وأربعين سنة قعد مع كاهن مديان معرفش بيكلمه في أنهي موضوع روحي وأي إله فهو مستني الإله ده يعرفه بنفسه ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب حتى هذا الوقت لم يكن يعرف الله بأي اسم غير كده لما نرجع كده قبلها مثلا ب 300 سنة ربنا يجي ليعقوب في حلم يقول له أنا مين أنا إله أبوك إبراهيم وأبوك إسحاق لم يكن يعرف الله إلا منسوب لأولاده مين ربنا ده بتاع إبراهيم اللي إبراهيم ماشي وراه لا حد شافه ولا حد عارفه غير إبراهيم واللي يمشي وراه بيبقى بيمشي لأن إبراهيم ماشي وراه فاهمين الفكرة فقال له أنا إله أبائك لأن كل اليهود يعتزوا بانتسابهم لأبونا إبراهيم ولأن أمه علمته من صغره من 80 سنة إن إحنا كبرنا أبونا إبراهيم مجدنا وتاج راسنا جدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول شافوا ربنا وعاشوا معاه وخدوا منه وعد واحنا بنعبد إله أبائنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فالإله اللي سمع عنه كتير وانتظر أن يصنع خلاصا فلم يصنع وتعلق به وبعدين حس بضياع وفشل ودارت أيام وسنين الإله ده بعد 80 سنة بيقول له أنا بقى اللي كانوا بيقولوا لك عني أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب بتفكرني بحادثة مقابلة ربنا يسوع مع شاول من أنت يا رب قال له أنا يسوع اللي أنت كنت بتسمع اسمه وأنت بتضرب المسيحيين أنا يسوع الذي أنت تضطهده أنا الاسم اللي أنت ما كانش بيعجبك أنا الشخص اللي كنت بتستغرب الناس المجانين دول عشان الاسم ده بيبهدلوا روحهم ليه أنا يسوع اللي استفانوس وأنت واقف في حادثة رجمه كنت شايفه وشه منور وهو بيتكلم عني وبيقول أنا شايف يسوع عن يمين العظمة في الأعالي أنا بقى الشخص ده أنا إله أبيك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف في خوف يعالج خوف قبلها على طول سمعنا عن خوف موسى فاكرينه كان فين خاف من فرعون خاف وهرب يقولوا خوف ربنا يعالج خوف الناس وخوف المستقبل وخوف الأيام وخوف كل أنواع الخوف اللي يعرف يدوق خوف ربنا يطرد من قلبه خوف العالم غطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله موسى خاف طبعا يبص أكتر من كده فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الله ده زي ما قالوا بقى دول كانوا بيقولوا لي شعب الله وانا دلوقتي ما بقتش مصدقه شعب الله ازاي كل الغلب ده وبعدين شعب الله هو صحيح طلع شعبك ايوه شعبي برضه إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم شوفوا هنا ربنا بيستخدم تعبيرات غريبة خالص أنا شفت وسمعت وعرفت يا رب هو أنت زينا ولا إيه إيه شفت وسمعت وعلمت أوجاعهم يعني يمكن ترجمتها حسيت بوجعهم الله ده هو عاوز يقول له وبعدين دلوقتي موسى شايفه عيني عينك قصاده كل دي اشارات لايه الى التجسد ان ربنا مش قاعد في السماء بيتفرج ده ربنا بيحس بينا وشايفنا وسمعنا وجايلنا هي دي ملخص الرسالة اللي جاية في موسى ان ربنا جاي لانه سامع وشايف وحاسس فمش هيفضل بعيد مش ممكن يفضل بعيد فنزلت طبعا نزلت دي ما حدش دقها زي زينا في العهد الجديد يعني هم شافوا نزلت دي ايه مجد ربنا في عمود النار وفي عمود السحاب ومش كده لكن احنا شفناها نزلت بقى ايه تجسد وتأنس ورأينا مجده مجد كما الوحيد من أبوه فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة أنا نازل أخلصهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا هم بتوع اللبن والعسل اليهود دول عايشين لغاية دلوقتي بدوروا على الأرض اللي فيها لبن وعسل إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين دي الشعوب اللي كانت مقيمة في بلاد كنعان والفلسطينيين بي بيقولوا أن دول أجدادهم عشان كل واحد يقول مين صاحب الأرض ملناش دعوة بالقصة السياسية دي والآن هو ده صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون فالآن طب كل الكلام ده مريح جدا لغاية النقطة دي كلام رائع بالنسبة لموسى طلع الإله إله حقيقي وطلع أنه بيشوف وبيحس وبيسمع وطلع أنه جبار وطلع الأرض اللي ينزل عليها تتقدس كله طلع صح وهينزل بنفسه يخلص وبعدين يفاجأ يقول له ايه فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر لا مش لاعبين بقى لا كده بقى صعب بقى يعني كل اللي فات مقبول وحلو ومريح ومشجع لكن أنا أنا العجوز هروح فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر بس دي المفروض نقف فيها شوية موسى كان بي من غير ما ربنا يقول له تعالى ابعتك راح عمل رئيس وقاضي لغاية ما واحد سمعه كلمة في عظمه وقال له من أقامك رئيسا وقاضيا النهاردة لما ربنا قال له تعالى ابعتك قال له أنا مين من أنا يبدو أن دي مهمة أول المرحلة دي عشان تنفع تخدم طول ما حاسس أنك تنفع تخدم هتموت المصري وهتبوظ الدنيا وهتبقى فضحتك بجلاجل وهتسيب الخدمة خالص لأنك هتحس بفشل لكن لما توصل إنك حاسس إنه أنا مين أنا منفعش أنا كبرت على الخدمة أنا فاشل أنا ما اقدرش أقابل فرعون أنا ما اقدرش أروح مصر خالص لما وصل لمن أنا حتى أخرج بقى وبعدين الطلب طلب صعب جدا طبعا طلب شبه مستحيل يعني اخرج مين اخرج مين ده انا بالعافية سايق شوية غنمات هسوق شعب ملوش عدد فقال اني اكون معك ربنا بقى طبعا بيحايله لا ما تخافش انا معك وهذه تكون لك العلامة اني ارسلتك لحسن بعد ما اسيبك تشك وتقول هو ده كان حلم ولا علم انا هديك علامة اني ارسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل بصوا ربنا لما بيوعدنا بحاجة أو يبتدي معانا بحاجة ساعات يجيب لنا آخر القصة آخر المطاف من أوله عشان يطمنا إن كل حاجة محسوبة قال له ليك علامة أنا لما أقرأ الحتة دي بفتكر هيديله علامة في إيده مثلا هيقول له خد دي مثلا زي ما عمل بعد كده العصا السحرية بتاعته بعد كده فيمكن العلامة يعني حاجة كده في إيده تأكد له ان اللقاء ده كان حقيقي ما كانش حلم قال له اديك علامة يوم ما تطلع بالشعب هتيجوا في الجبل ده تسجدوا لي يوم ما اطلع بالشعب يوم ما اطلع ده ايه ده لسه انا عش- انا عارف اروح ازاي بعد القعدة دي انت بتتكلم في ايه يا رب اديني علامة دلوقتي عارفين لما واحد يقول- واحد يصرخ لربنا وبعد يقول له خلاص انا هستجيب لك وليك عندي لما المشاكل دي كلها تخلص هخلي مركزك كبير قوي مشا- مخ- هي المشاكل راضية تخلص يعني ربنا بيدي علامة بس بعيد قوي يعني العلامة كمان محتاجة إيمان مش علامة عينية يعني ده حتى العلامة طلعت محتاجة انتظار هذه لكم العلامة أنكم إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل هي أقرب لإيه يعني بص يا موسى من الأول كده الأيام هتلف وتدور وهتيجي تقف قصادي في نفس المكان بس مش هتبقى لوحدك هيبقى معاك كل شعبك حاجة عجيبة أوي واحد يبتدي الخدمة وربنا يقول له المرة الجاية يا حبيبي بدل ما تقف في أوضتك وأنت زعلان مش عارف تخدم هتقف عندي في السماء وراك كل اللي خدمتهم زي ما يتقال ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب لك علي اللقاء القادم في السماء هذه العلامة ان في الجبل مش هتبقى لوحدك هيبقى معاك كل اللي انت تمنيت خلاصهم هديهم لك ربنا بيشجعه وتشجيع عجيب قوي وبعيد قوي بس يحتاج لإيمان فقال موسى لله طبعا موسى قلق جدا ها أنا آتي إلى بني إسرائيل يعني هنا معناها افترض أن أنا رحت له وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم همشي معاك يا رب هروح لهم وأقول لهم إله الآباء بعتني ف- فلما فإذا قالوا لي ما اسمه ماذا أقول لهم أو يعني دي المشكلة ماشي بتلكك لو قلت لو قالوا لي اسمه ايه اصل خلي بالكم هم وقتها ابتدى يختلط عليهم الامر ليه عايشين في مصر كل اله له اسم كل اله له اسم لان قبل كده ربنا عمره ما ادى اسم لنفسه يوم ما يعقوب سأله السؤال اللي قبل كده عن اسمه قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب وما ادالوش اسم وأشعيا يقول لنا ان هو إلها عجيبا يعني ملوش اسم اصل مش هنعرف اسمه فعلا غير لما يجي ربنا يسوع المسيح هيبقى ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح ده الاسم بقى اللي معروف بقى جديد الحلو لكن هيفضل ملقب باولاده البشر لغايه ما يجي ابنه الوحيد عشان اللي يشوفه يعرف اسمه ما هو الاسم ده يبقى منظور لازم يبقى شخص منظور وربنا ما كانش منظور قبل كده فقال له هقول لهم اسمه ايه طيب ف... فقال الله لموسى ايه هي او يهوى الذي يهوى نسيت لا. دي ترجمتها او العبر يقولوا ايجو ايمي والانجليش يكتبوها ايام ايه ايام يعني تخيل لو واحد سألك اسمك ايه تقول له ايام ايوه ايام الدين اللي بعدها يعني ايه بقى ايام مين لا ايام بس ايام بس طب ازاي يعني انا لسه مستني اجابه اصل هي معناها ببساطه الله ايوه الله ما انا بسالك اسمك ايه يا الله اسمي حبيبي الله هي معناها كده بالظبط او الكائن الكائن الى الابد الموجود الحي كل دي حاجات تقرب من كلمه ايجو ايمي دي لانها كلمه لغز قال له انا يهوه الذي هو الله او الوهيم طبعا الاسم ما ريحش موسى قوي يعني لان عارف انه الجماعه بتوع هيفتحوا بقهم يعني ايه يعني قول اسم اسم يعني ما حلتلناش المشكله لكن دي اصلها مهمه جدا بعد كده لان ربنا يسوع لما يجي في زمنه هي ترجمتها بالعربي في العربي انا هو ايام انا هو نقطه مش كل شوية المسيح لما قابل يهود يقول لهم ايه انا هو فيتغاظوا بنفس التعبير اللي قاله ربنا لموسى فاهمين الفكرة ليه كانوا بيتغاظوا لأن يقول أنا هو نور العالم يرفعوا الحجار عاوزين يموتوه أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القيامة والحياة أنا هو خبز الحياة أنا هو الراعي الصالح أنا هو أنا هو ده إنجيل يوحنا كله أنا هو عشان يقول لنا ارجعوا الخروج ثلاثة تعرفوا ان المسيح هو نفسه اللي كان بيكلم موسى فلما قال له اسمك ايه قال قال له انا هو فجيب نفسه يقول لنا كلنا اليهود انا هو انا هو اللي كلمت موسى انا هو اللي كنت مع ابراهيم انا هو اللي موجود منذ الازل والى الابد الكائن والذي كان والحي الى الابد بتاع الرؤيه عشان كده يقول في الرؤيه لقيته شفته انا هو شفته شفته في, ال- في الاخر في الرؤيه هو نفس الاسم بتاعه برضه انا هو الى الابد وقال هكذا تقول لبني اسرائيل عدها له تاني انا هو ارسلني اليكم حاضر طبعا السؤال ما يعني ما ما ريحوش فلازم يطلع تلكيكة تاني وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب حط الاسمين يعني عشان كده لغاية النهاردة في الكنيسة بنستخدم الاسمين نقول الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لكن ما فيش مانع في بعض صلواتنا نقول يا إله أبائنا ما هو هو لغاية النهاردة بنقول يا إله الآباء لأنها اسم غالي علينا فاهمين ازاي؟ لكن الاسم الغالي قوي منسوب لربنا يسوع المسيح. أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور هيفضل أنا هو دي إلى نهاية الدهور هيفضل إله واحد أحد إلى آخر الدهور اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني افتقدتكم وما صنع بكم في مصر أنا خلاص حاسف بيكم وأفتقدكم فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا بيراجع معاه المسج اللي هيوصله فإذا سمعوا لقولك يعني هو بيقول له هتعمل إيه بالظبط هتروح الأول لشيوخ إسرائيل كل الكبار في بلدك هتجمعهم وتقول لهم أنا قابلت ربنا وقال لي كده وكده ولما يسمعوا لك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر ده بيقول له الأحداث وتقولون له الرب إله العبرانيين هو لا هيعرف إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولا هيعرف يهوى فقول له بقى إله العبرانيين التقانا قول له احنا قابلنا إله العبرانيين فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا احنا كل اللي طالبينه نسافر ثلاث ايام ونسبح للرب اله ولكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية الله يا رب انت بعتني مشوار خسران طب انت بتقول لي هقنعهم اقنعتهم هاخدهم ادخل لملك مصر دخلت الملك مصر هقول له كلمتين هيقول لي لا طب انت بعتني ليه طيب لما هيقول لي لا في الاخر قال له معلش اسمع الكلام هي لازم تمشي كده لكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوي يعني مش هي مش هيقبل بالذوق أبدا فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها هيدخل قدامي فرعون بتاعكم ده تحدي وأنا هفرجه عشان كمان شعبي يعرف إن الإله اللي سابه عشرات ومئات السنين إله قوي مش إله ضعيف إله قادر وكان ممكن يحلها من أول يوم لكن كل حاجة محسوبة وبعد ذلك يطلقهم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين وكمان هتطلعوا من مصر هم كل اللي عشانهم يطلعوا بس ب- ب- بهدومهم بحياتهم لا لا لا ما طلعكوش فاضيين أبدا ده المصريين زلوكم وخدوا فلوسكم وخ- وخدوا أكتر من حقهم هطلعكم ومعاكم فلوس مصر كمان بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعت فضة وامتعت ذهب وثياب وتضعون تضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين اه حاجة اتلخبط خالص الحتة دي ربنا هيعلمهم ايه بقى ايه تسلبون المصريين ده بص هو ربنا بيتكلم بلغة البشر طبعا الشعب اليهودي يوم ما يطلع من أرض مصر هيقول لربنا يا رب طب كتر خيرك طلعتنا من الذل والبهدل بس بصراحة يا رب بقى احنا طالعين صحتين وخسرانين كتير قوي الشغل اللي تعبناه ده يعمل ذهب قد كده احنا اشتغلنا بالسخر نقات السنين قال لهم يعني حسابكم كام هطلعكم واخدين حسابكم كامل هي في الآخر هتبان إن هم سلبوا المصريين بس في الحقيقة هم خدوا حقهم يعني إيه ساعات ربنا يسكت على حقك عشرات السنين اوعى تفتكر ان ربنا مش واخد بالك ان لك حق لا لا هو واخد باله وممكن يجيبها لك بطريقة غير متوقعة خالص انت ساكت على حقك وحاسس انك مظلوم همكش وتقول بس اطلع من المشكلة وخلاص لا مش هيطلعك وخلاص ربنا ما فيهوش شغله ما فيهوش تلصقة لا هيطلعك وواخد حقك كمان لأن ربنا إلهنا قوي فهتشوف كل النصرة وكمان الغنى اللي كنت المفروض تقبضه زمان أجر يوم بيومه كانوا بيبخسوا عليك هتاخده في الآخر مجمع حوشوه لك المصريين وانت هتاخده على الجهاز فهي ليها تفسير تاني من ناحية ان ربنا ما بيسيبش حق ولاده مهما حصل طيب الكلام مقنع او الشكل كده حكى له القصة كلها فأجاب موسى وقال موسى طبعا بيقاوح ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقول يعني فضل يسمع يسمع يسمع وقال له طب مش هيصدقون هروح اقول لهم ربنا جاء قابلته هيقولوا انت بتضحك علينا لا هيرضوا يدخلوا معايا الفرعون ولا هيرضوا حاجه مش بعيد يكون موسى نفسه متشكك بالرغم انه بيكلم ربنا لكن هو مش قد المسؤوليه مش قادر الطلب صعب قوي وهو خايف بل يقولون لم يظهر لك الرب هو عاوز يقول له اديني اماره تاني انت اديتني علامه ما تنفعنيش العلامه دي بعدين انا ما انا مش بتاع بكره انا عاوز النهارده فقال له الرب ما هذه في يدك ده سؤال جميل قوي دلوقتي يا رب احنا بنتكلم في موسى في فرعون وفي الشعب قال له هو ايه اللي في ايدك يا موسى طبعا موسى معهوش غير عصاية فقال عصا السؤال ده ايه دلالته السؤال ده اولا بيفكر موسى انه ايه انه عجوز يعني يمكن ربنا يقول له ما تفكرنيش ده انا نسيت اقول لك انا عقبال ما اوصل مصر يمكن ما اكملش المشوار انت بتطلب مني ايه ده انا نسيت انت بتطلب طلب صعب قوي انا عقبال ما اوصل مصر وبعدين اطلعهم ورايا مصر انا كبرت على الكلام ده فالعصاية بتفكره انه ضعيف ده هو بيتكي على العصاية فقال له ايه اللي في ايدك قال له عصاية فربنا بيفكره انه ضعيف او عارف انه ضعيف نمرة اتنين ما حلتوش حاجة ده راعي فقير جدا كل اللي معاه عصاية هيروح لفرعون الملك نمرة تلاتة ربنا يقول له انا مش هجيب لك حاجة من السماء هوريك انت يا موسى من حياتك العادية البسيطة من ساعة ما هبتدي معاك هتبقى واحد تاني وهتبقى إمكانياتك البسيطة جدا دي تعمل حاجات كبيرة أوي ودي دايما طريقة ربنا معانا ربنا ما بيعملش حاجات براقة لا يطلع من حياتنا البسيطة جدا بركات غير متوقعة يوم ما يكون في خمس تلاف جعانين على الجبل يقول لهم شوفوا عندكم ايه شوفوا عندكم ايه يعترض هندور عليه يا رب ده تضييع وقت شوفوا بس جيبوا له خمس ترغفة وسمكتين يقول كفاية حلو ينفعه بركة هي دي العصاية دي حاجة بسيطة يا رب ما تنفعش في حاجة لا تنفع مع ربنا تنفع فالعصاية اللي بتفكرك بضعفك هتبقى سر القوة العصاية رمز العجز ورمز الضعف هتبقى سر القوة العصاية رمز الفقر هتبقى سر القوة بعد كده هي اللي هتشق البحر هي اللي هتجنن فرعون فقال اطرحها على الأرض قال له ارمي العصاية على الأرض برضو دي معناها ايه انت ما عدتش محتاج يعني اذا كنا بناخدها بمعنى العجز انت ايه يجدد كان نسر شبابك ما تقوليش انا عجوز ارميها على الأرض فطرحها إلى الأرض فصارت حية فهرب موسى منها ده أول شغلانة مش نافع كده تعالى يا موسى رحت فين تعالى نتفاهم ما خلصناش كلام هو رمى العصاية بقت حية موسى جري لا افتكر أرض مقدسة ولا علقة ولا مش وقته بقى في حية طبعا الحية عند المصريين واحدة من الآلهة خلي بالكم فالخوف مضاعف لأن ده راجل مصري لما تروحوا الأقصر تلاقوا الحية بتترسم كتير قوي لأنها إله قال له مش ده واحد من الآلهة بتوع مصر مخوفك اعمل ايه بقى فهرب موسى ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبه بذنبها امسكها يا موسى طبعا انا يمكن يتهيألي انه خد فيها ربع ساعة دي يعني امسكها يا موسى حبيبي وقعد يحايله لغاية ما امسكها لانه انا لما بخلي ولادي مثلا يمسكوا فرخة هيقعدوا ربع ساعة ده موسى هيمسك تعبان فاكيد خد وقت لكن ربنا مصر امسكها من ديلها ما تخافش امسكها هنا عاوز يوريله انه انت بتخاف من ايه من آلهة المصريين هو اكيد جواه بقايا خوف من آلهة المصريين من عظمة المصريين من حكمة المصريين ودهائهم فرعون ده تعبان فاهمين ازاي حي ده ده كل الحكمة في المصريين كانت والسحر والحاجات دي موسى الغلبان الراعي هيقدر على كل ده قال له الحياة بتاعت المصريين دي امسكها بس من دلها ما تخافش ترجع عصاية في ايدك يعني ايه يعني مجرد تمسكها بترجع عصاية يعني انت اقوى والاله بتاعهم ده عصاية في ايدك ما ما يخوفكش خالص لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ثم قال له الرب أيضا ابتدى بقى يشجع ادخل يدك في عبك فأدخل يده في عب ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج كانوا يعرفوا البرص من زمان يتغير لون الجلد والجلد يبقى زي الميت كده وياخد لون وحش مش البهاء حاجة زي حاجة زي الجزام وإن كان في اختلاف في العلم يقولوا يعني لكن يعتقد أنه جزام في ناس تقول هو وفي ناس لا ثم قال له طبعا هو لما شاف كده اترعب بقيت أبرص يعني يعني حاجة وحشة جدا قال له طب بالراحة رد يدك إلى عبك فرد يده إلى عبه ثم أخرجها وإذا هي قد عادت مثل جسده لأن هنا في قضية تانية طب أنا هقنع فرعون بالجبروت بتاع الحي طب والتغيير الداخلي والشعب ده هيقتنع ازاي والقلب ده هيؤمن ازاي والنقاوة الداخلية طب التحدي الخارجي دي انت يا رب قلت في عصاية سحرية هتحل المشكلة طب من جوه تصليح من جوه يمشي ازاي قال له دي بسيطة قوي دخل ايدك وطلعها تخلص يعني ربنا يقدر يصلح بره ويصلح جوه يقدر ينقيك من جوه يقدر يغيرك من جوه خالص يقدر يشفيك من الحاجات المستعصية اللي بالنسبة لمصر حاجة ملهاش حل طبعا في تأملات أخرى للآباء عن التجسد في الحتت دي لأن الآباء بيحبوا قوي التجسد فبيشوفوه في كل حاجة بيشوفوه في كل حاجة العصاية اللي تبقى حية وتتمسك تاني دي المسيح اللي يتصلب ويدينا سلاح في ايدينا إلى الأبد صليب في ايدينا ننتصر به فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة لو حكاية الحية دي ما عجبتهمش لأن انتوا عارفين فرعون هيجيب الصحراء ويرموا العصيان تبقى حيات فهنقولوا له لا مش صعبة طعية الحية بتاعت موسى هتاكلهم فمديله علامتين ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة لو ما صدقوش الأولى والثانية لا هندخل في يعني هنبتدي نشد بقى هتحول ميتهم دم يعني هيحصل هيبدأ التهديد بقى فاهمين الفكرة الماء إلى دم دي فيها حتة تهديد في نفس الوقت دي فكرنا برسالة ربنا يسوع المسيح أن أول معجزة عملها حول الماء إلى خمر فقال موسى للرب دلوقتي ملوش حاجة قال له اسمك ايه قال له اسمه بالتفصيل قال له هعمل ايه قال له هتعمل ايه بالتفصيل قال له مش هيصدقوني يقولوا لي ما شفتش حاجة اداله ثلاث علامات مش لاقي حجة تاني فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان في حجة كمان معرفش بيجيبهم منين قال له بص يا رب ماشي اسمك عرفت وهعمل ايه عرفت والعلامات في ايدي بقت واضحة بس انت مش واخد بالك انا ما بعرفش اتكلم لست انا صاحب كلام لا امبارح ولا اول امبارح ولا من ساعة ما انت كلمتني يعني وانا بكلمك بتهته فانا راجل مش بتاع كلام او من يصنع اخرس او اصم او بصير او اعمى اما هو انا الرب هو مين اللي بيخلي الواحد يتكلم الواحد يتخرس مش انا طب انا اللي بكلمك دي برضو بت- بنحسها ساعات في الخدمة يا رب أنا عندي عجز يقول لك عجز إيه طب مش أنا اللي بصلح أي عجز يعني مالكش حق تقول كده أنا ضعيف في صحتي يقول لك ويفرض هو مين اللي بيدي الصحة أنا يا رب شخصيتي فيها حاجات كده عاوزة تتظبط طب هو مين بيظبط الشخصية وماله ايا كان العجز اللي عندك والضعف اللي عندك ده ده ربنا اللي بت- بيتكلم معاك يبقى الموضوع محلول ضمنيا مفيش مشاكل خلي عندك ايمان لكن ربنا خده بنفس طويل وقال له الناحيتين قال له مين اللي عمل الفم للانسان اساسا وكمان مين اللي بيخلي واحد اخرس او اعمى او كده يعني اللي بيسمح بالعجز انا واللي بيصلح او الاساس كل حاجه انا ربنا فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك خلاص يا عم برومس تاني هو وعد تاني أنا ه- هسندك في الكلام أكون مع فمك برضو دي دعوة حلوة لكل واحد وبيخدم اذهب وأنا أكون مع فمك تبقى داخل على ناس كده مش عارفة تقول لهم إيه اذهب وأنا أكون مع فمك إيه، المسيح لو مات في العهد الجديد يقول إيه تعطون فما وحكمة لا يستطيع مقاومون أو معاندون أن يقاوموها محدش يقدر عليه لأن يعطيك ثمن فقال استمع أيها السيد الحجج خلصت أرسل بيد من ترسل شوف حد غيري بعد كل ده تخيلوا قاعد تعمل عقد مع واحد وتتفقوا بقالكوا ساعتين مثلا وكل حاجة اتظبطت واتفقتوا وبعدين قال لك إيه يعني مرة تاني بقى مرة تاني طبعا هنا بقى ربنا قال له مش هينفع معاك الكلام الهادي ده فحمى غضب الرب على موسى وقال بس شوف ربنا حتى في غضبه طيب جدا أليس هارون اللاوي أخاك أنا أعلم أنه هو يتكلم أيضا هو خارج لاستقبالك حينما يراك يفرح بقلب فتكلمه وتضع الكلمات في فمه يعني مين اللي تنازل في الآخر ربنا قال له شوف حد غيري طبعا ربنا مش هيشوف حد غير موسى خلاص لكن مش يشد عليه يقول له وبعدين هجيب لك الحية لا مفيش كده بالعكس منتهى الاتضاع يقول له حاضر خلاص هخلي هارون يمشي معاك يا رب انت يعني هو المفروض موسى يعمل الشغلانه لوحده ده انت اديت له علامات واديت له دلائل واديت له ال sequence اللي هيحصل واديت له الاعلان اللي هيقوله واديت له اسمك واديت كل حاجه وشاف بعينه العليقه لا تحترق وسمع صوتك بنفسه يعني معاه اه، امكانيات ضخمه معلش بدل لسه مهزوز نخلي حد معاه عشان يبعتهم بعد كده في ملء الزمان اثنين اثنين طيب هو مين ينفع يمشي مع موسى ده موسى ده محدش هيقبله راجل كبير وهربان بقاله 40 سنة ومش معروف لحد محدش هيثق فيه يعني فالوحيد اللي يمكن ينفعه أخوه شقيقه لأنه أكيد بيحبه فشوفوا ترتيبات ربنا لأنه كل حاجة مترتبة قال له مش هارون اللاوي أخاك هو كمان ربنا بيبص لبعيد أصل في كهنوت هيرجع تاني أنا أعلم أنه يتكلم هارون أخوك يا أخويا له له في الكلام نخ- نست- نشتغل بيه وأيضا هو خارج لاستقبالك وعلى فكرة بقى هارون أخيرا بقى له سنين بيدور عليك وقرب يجي لك أهو يعني شوفوا الملابسات هارون طالع بيدور على موسى في الوقت ده خارج لاستقبالك وحينما يراك يفرح بيك غالبا موسى كان خايف يشوف اخواته كان خايف ليه احساس الشخص الفاشل مش عايز يشوف حد احساس وحش لكن هو بيطمنه هارون اخوك خارج يدور عليك ولما يشوفك هيفرح بيك قوي فتكلمه وتضع الكلمات في فمه خلي بالكم ربنا مش بيقول له انا هكلم لك هارون لا انت برضه هتكلمه يا موسى اظن مش صعب عليك تكلم اخوك سهل له المأمورية وهتبتدي النظام بعد كده موسى يقول لهارون وهارون يتكلم وهيقول له على فكرة أنا عاملك إله لأخوك وهارون هو نبيك إيه يا رب ده أصل أنا قلت موسى يبقى موسى بقى موسى اللي مش عارف يتكلم يوشوش أخوه يقول له نقول كذا كذا وهارون يتكلم بقى ويقول الكلام الحلو ويفضل موسى هو العظيم مع إنه ضعيف يعني ممكن يبص لأخوه يغير لأن هارون بيعرف يتكلم وهارون أكبر منه بثلاث سنين على فكرة مش أصغر منه كمان فيقول له أنا أكون مع فمك ومع فمه عشان خاطرك عشان تطلع الكلام منك لأخوك صح ومنه الفرعون صح وأعلمكما ماذا تصنعان وهو يكلم الشعب عنك هو اللي هيتكلم مع الناس عنك هو يكون لك فما وأنت تكون له إلها هو اللي هيتكلم بس أنت فوق رأسه أنت إلهه يعني إيه؟ مش هيقول كلمة إلا أنت تقولها له هيبقى منفذ بس خلي بالكوا عشان ال- ال- الكه- ال- ال- الكهنوت الهاروني أو اللاوي غير الكهنوت المسيحي خالص في عجز كهنوت ضعيف كهنوت محدود بيقولوا خلاص لكن ما عندوش لاهوت جواه كهنوت المسيحي هو كهنوت المسيح نفسه وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات فمضى موسى ورجع إلى يسرون حميه وقال له رجع لحماه طبعا راجع أكيد يعني مذهول اللي أنا فيه ده كان إيه أنا اتكلمت مع ربنا وشفت علقة لا تحترق أنا هنزل أخلص شعبي هقابل هارون كأنه حلم لقاء مش مش عادي وهو حياته آه، آه، آه، مناط- آه، رتيبة جدا بقاله 40 سنة بيرعى غمام فاهمين الفكرة يعني ما مفيش جديد في حياته خالص المرة دي قلبة كبيرة قوي وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء هل حماء إيه ما قدرش يقول له كل حاجة مع أول امتحان فشل هيقول له إيه هيقول له ربنا قابلني وأنا نازل أخلص شعبي لا يضحكوا عليه يسرون وإخو- واخواتي مش قادر يقول فقال انا راجع ادور على اخواتي لسه عايشين ولا مش عايشين ده كلام منطقي واحد بعد سنين طويله يقول عاوز اشوف اخواتي لسه ليهم آه، مكان ولا لا ماشي فقال يسرون لموسى اذهب بسلام يسرون ده هيطلع راجل كويس قوي بعد كده فقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم ده ملخص الكلام الذين كانوا يطلبون نفسك فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر وأخذ موسى عصا الله في يده إيه عصا الله دي بس المرة دي بقى اسمها إيه العصاية التعبانة بتاعت موسى دي بقت اسمها عصا الله شوفوا الجمال بقى ان الامكانيات البسيطة اللي عندك دي اللي ما تسواش حاجة لما تتحط في ايد ربنا هتنسب لربنا بعد كده الحكمة اللي عندك دي هتبقى حكمة الله والعصاية اللي في ايدك دي هتبقى عصا الله ودي اللي هتعمل كل حاجة هتتقال عليها مرة عصا موسى ومرة عصا الله ومرة عصا هارون عشان ربنا بيشتغل بولاده مش بيشتغل لوحده وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب بيفكروا تاني بص هتفرجهم على العجائب اللي احنا اتفقنا عليها الحية وإيدك والمية آم، وكمان في ضربات مش هقولك عليها دلوقتي في عجائب هيشوفوها على ايديك كتير قوي لكن من الأول بفكرك أنا سأشدد قلبه يعني إيه؟ طب إيه لزوم القصة دي؟ لأن موسى ممكن لما يمشي ويوري فرعون الحاجات دي ويلاقي فرعون مش بيقبل ي- يعني يتهز برضه ويشك تاني الله طب ما هو المفروض تمشي على الحكاية ويطلع الشعب ونخلص هو من الأول بيقول له اللي هيحصل هيرفضوك هيرفضوك ما تستغربش حتى لو بتعج من المعجزات وده اللي قاله المسيح لو المجد لتلاميذه ما تقروا متى عشرة مثلا هتخرجوا الشياطين وتقيموا موتى ومجانا أخذتم مجانا أعطوا ولكن هيبقى في بيوت لا يقبلونكم وهيبهدلوكم في حتت وهيضربوكم في حتت مع المعجزات دي كلها يا رب هيحصل وهيضطهدوكم وهتوصل ان كل واحد عاوز يخدم ربنا يدوس عليكم خدمة لربنا ولا يهمكم اذا ربنا بيدينا امكانيات وبيدينا كمان بالظبط الواقع اللي هيحصل وده ما, يخ... ما يلغيش ده وشدد قلبه حتى لا يطلق الساعة فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر يعني ربنا بيقول بص إسرائيل ده ابن البكر غالي عندي ودي ده عنوان العلاقة بين الله وشعبه من الأول يعني ايه العلاقة مش علاقة عبودية علاقة أبوة بالرغم ان الشعب منحرف وشعب عنيد جدا وشعب متعب جدا لكن العلاقة من اول الكتاب لاخرها علاقة اب واولاده مهما تجاوز بس طبعا اسرائيل ابن البكر لان البكر ده هيموت وهيجي البكر الحقيقي المسيح له المجد لا طبعا مش لغاية النهاردة ما عادوش إسرائيليين خلاص ما عادوش يهود بمعنى بتوع يهوى سابوه من بدري ومسكوا في يهوى بتاعهم اللي هو العالم فقلت لك أط- أطلق ابني ليعبدني سيب ابني يطلع لي ي- يعبدني فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر واحدة بواحدة من أول القصة بص يا فرعون سيب ابني يطلع لي ع- يعبدني لو ما عملتش كده ابنك انت هيروح فيه وهنا في نوع من الفداء هي- هنفهمه مع الأيام اللي جاية وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله حصل موقف غريب جدا موسى نازل ومعاه مراته وعياله ويبدو كان معاه بيبي صغير ما هما بيجيبوا على طول عيال يعني ما وقفوش وطلب أن يقتله ده مين اللي عاوز يقتل مين ربنا اللي كان لسه بيكلمه وبيطبطب عليه وبيحايله يقتل موسى ليه ما نعرفش هنشوف فأخذت صفورة صفورة دي مين مراته بنت يسرو صوانة صوانة ده الحجر اللي هو أملس كده بيبقى زي السكينة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه مست رجلين موسى يعتقد ان موسى جاله حمى شديدة جدا وجسمه ورم وبقى يموت بقى بيموت ما تفهموش حاجة بقى من الصحراء يعني حاجة فجأة كده صفورة دي لأنها مرات موسى امرأة حكيمة وموسى كان حكي لها ان عندهم نظام في اليهود انه اي الع- عيل تبع ربنا لازم يختتن لان الدم يحميه الدم يحميه ودي الفكرة اللي هتبان في الفسحة بعد كده فلما نازلين بالعيل بتاع موسى الولد يمكن سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما عمدوه ما ختنوهوش هي نفس الفكرة ما ختنوهوش نسيوا أو أهملوا فربنا صعب عليه جدا يا موسى أنت هتشتغل معايا والالتزامات الطبيعية بتاعت أي واحد مسيحي مش عاوز تعملها خلي بالكم الخدمة زي ما هي كرامة ونعمة هي مسؤولية مسؤولية انت نازل تخلص الشعب الالف ب في حياته الختام اللي انتمائه لربنا علامته الختام مش عاوز تختن ابنك صعب على ربنا جدا وهدده بالقتل طبعا ربنا مش هيبيع موسى ابدا وكل حاجة محسوبة فمست رجليه فقالت انك عريس دم لي يعني انا فديتك يا موسى بالدم يعني انا هاخدك يا عريسي بدم عريس دم عريس دم يعني ايه أم، يعني الدم بتاع ابنه ده هينقذه من الموت ها ابتدت تبان دم الابن هينقذه من الموت هيشفيه من المرض واخدين بالكم إشارة للمستقبل البعيد دم المسيح الإله الكلمة الابن الكلمة هينقذ موسى وكل العالم من الموت والقتل فانفك عنه انفك عنه كأنه المرض انفك عنه أو الروح المرض الشديدة دي انفكت عنه اترفع منه المرض حينئذ قالت عريس دما من أجل الختام يعني إيه يعني إحنا كل واحد فينا اسمه عريس دم بمعنى إن إحنا بدون الدم ملناش عرس ملناش فرح ملناش نصيب في الأبدية فالدم ده بس مش دم بقى الختان ده كان علامة كان رمز دم المسيح له المجد يجعلنا مخصصين لله يحمينا ونبقى تبع العريس وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى ربنا بيعمل الشغل من كل حتة فقام حرك قلب هارون ما نعرفش بقى بيكلم هارون بنفس الوضوح ولا لا لكن حرك قلب هارون بعد السنين دي كلها قال له ما تطلع تدور على أخوك في الصحراء فذهب والتقاه في جبل الله وقبله يبقى تقابله بعد سنين طويلة فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصى بها يعني موسى كان فريق ما ربنا قال له قول لموسى قول لهارون على الأقل كل حاجة ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع صنع الآيات أمام عيون الشعب فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسكتوا هي الطلعة الأولانية دي كانت مهمة أوي يا ترى هيقبلوا الكلام ولا لا موسى وهارون نازلين حكوا للناس مع بساطتهم وكلامهم اللي مش معقول لأنه يعني السنين دي كلها تقول إنه اشمعنى دلوقتي الناس أمنت وتعلقت ولما عرفوا إن ربنا ناوي يف- يفتقدهم ويخلصهم خروا وسجدوا السجود هنا دايما علامة شكر وعلامة فرح خلي بالكم هما فرحوا مع إن لسه مفيش حاجة حصلت ده اسمه إيه بقى؟ إيمان على طول إن هم صدقوا إن ربنا نازل يخلصهم وآمنوا بموسى وهارون ووثقوا في كل اللي هيحصل ومن قبل ما يحصل سجدوا شكرا لله لأنه افتقدهم لكن هل الإيمان ده هيثبت؟ لا مش هيثبت لكن على الأقل بدأوا بإيمان خدوا خطوة صح في